بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في رؤية ثلاثة واكتب الى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا عدد سبعة رؤية ثلاثة سبعة واكتب الى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داوود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح زي ما اتفقنا أن ربنا يسوع له المجد في كل رسالة موجهة بيقدم نفسه بصورة يحتاجها الشخص يمكن الرسالة اللي فاتت معلقناش انه بيقول له هذا الذي له سبعة ارواح الله والسبعة الكواكب عشان لما يقول له انت ميت يقول له انا عندي سبعة ارواح او انا عندي روح الله صاحب السبع قوات او سبع ادوار اطلب مني تعيش قرب مني تاخد روح الحياة اذا كنت انت ميت مالكش عيشة غير لما تقرب مني وتاخد الروح اللي عندي فعشان كده بدأ الكلام معاه وقال له هذا يقول الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب يعني أنت لسه معايا وأنا عندي الروح اللي يديك الحياة فإذا كنت ميت دور عليا قرب مني وانسى الناس شوية وفي كل ملاك كانت صورة المسيح بتعزي الملاك أو بتحل مشكلته هنا في فيلادلفيا كنيسة الستة قال له هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود إيه حكاية مفتاح داود أولا القدوس ربنا له المجد هو الوحيد القدوس وده لقب الله حتى في العهد القديم لما سمعنا في أشعية ستة أن الملائكة بتهتف للجالس على العرش قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض فهو نفسه الشخص اللي اتكلم مع أشعية واتكلم مع أرمية هو نفسه اللي بيتكلم دلوقتي مع يوحنا الرائي عشان يبعت الرسالة ولما يقول له القدوس ده لازم هيكلمه عن موضوع مرتبط بالقداسة عشان بيقول له أنا اللي بكلمك أنا القدوس صاحب كل القداسة والحق الحق مقصود به الحقيقة لما يسوع يقول أنا هو الطريق والحق والحياة يعني أنا هو الحقيقة أنا الله الحقيقي أنا حقيقة كل حاجة هتفضلوا تايهين مين ربنا أنا أقول لكم أنا هو الحقيقة أنا هو الحق فهذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود داود ما سمعناش عن مفتاح في إيده يعني له دلالة يعني لكن داود كان أشهر ملك في تاريخ شعب إسرائيل ولغاية النهاردة نجمة داود علامة اليهود وفخر اليهود داود ولما دخل المسيح بموكب على أورشليم عشان يفتحها خلي بالكم بقت الناس كلها تهتف وتقول أوصنا يا ابن داود أول ما شافوه داخل بزفة بموكب عظيم ليه عشان يفتح أورشليم كأنه داخل فاتح ملك يملك قالوا باين عليه ده المعلم مفتاح داود باين عليه هو ده اللي هيفتح ده اللي هيملك فمفتاح داود إشارة إلى ملكه وإنه ملك ابن ملك أو ملك كل الملوك وهو اللي في إيده المفتاح الحقيقي طب يا ترى هو المسيح ملك إزاي ما هو ملك على خشبة فكأنه القديسين قالوا مفتاح داود ممكن يكون إشارة إلى إيه الصليب لأن إحنا لما نبص على يسوع هنلاقيه ماسك صليبه دايماً فقال له هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود ده المفتاح اللي في ايدينا ده المفتاح اللي في ايد المسيح اللي فتح بيه باب السماء لانه السماء كانت مقفولة كان ممنوع حد يدخل اتفتحت ازاي السماء بالمفتاح ده اذا كان داود فتح مملكته في يوم من الايام وكان اعظم ملك في زمنه فالمسيح أعظم من كل الملوك لأنه فتح ملكوت السماوات بمفتاح جديد مفتاح الحياة حتى يقولوا مفتاح الحياة حتى عن عند الفراعنة كان شبه الصليب الأنخ دي بتاعة الفراعنة كانت برضو شبه علامة الصليب ودي إشارة يعني من التاريخ هذا يقول الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ربنا لما يفتح ما حدش يقدر يقفل أبد ويغلق ولا أحد يفتح ما هو أي مفتاح بيفتح وبيقفل يوم ما يفتح ما حدش يقدر يقفل ويوم ما يقفل ما حدش يقدر يفتح دي إشارة إلى سلطانه اللي ما فيش حد يجاريه أو يساويه في هذا السلطان سلطان المسيح ما فيش حد على الأرض ولا في السماء زيه لا ملائكة ولا شياطين ولا رؤساء ملائكة ولا بشر ولا أنبياء ولا أي حد يقدر يبقى له سلطان شبه سلطان المسيح هو اللي في إيده السلطان بعض القديسين قالوا دي إشارة إلى سلطان الكهنوت لأن هو نفسه سلطان المسيح اللي سلمه للكنيسة هنشوف دلالة الكلام ده إيه في حالة ملاك فيلادلفيا يبقى المفتاح قد يكون إشارة إلى الصليب قد يكون إشارة إلى السلطة الكهنوتية اللي المسيح يديها لكهنته أو لكنيسته ويفتح ولا أحد يغلق دي ليها معاني كثيرة في موضوع يبقى قصاد الواحد مقفول يقول له يا رب افتح انت يا رب لو فتحت ما حدش هيقدر يقفل انت تفتح ولا يستطيع احد ان يغلق يوم ما ربنا يحب يفتح باب ما حدش يقدر يقفله لو الدنيا كلها قومت ان كان ربنا رايد ان الباب ده يفضل مفتوح هيفضل مفتوح والعكس يغلق ولا احد يفتح يبقى الناس كلها عاوزة تفتح وربنا قفل قال لا الموضوع ده مش هيمشي لما يجي لنا شاب كده متعلق ببنت في علاقة عاطفية مبكرة نقول له انت بتفرك ليه مش عندك ايمان بربنا انت لسه في اولى ولا تانية جامعة احنا بتوع حب وصحوبيات وكلام من ده ما تستنى شوية لقدام يقول طب افرض قدام ما بقتش بتاعتي نقول له ده كلام ده وانت مش عارف ان ربنا يسوع معاه مفتاح يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح لو هي نصيبك لو الدنيا كلها ضدك هتبقى نصيبك ولو هي مش نصيبك لو عملت البدع مش هتبقى نصيبك ده هو اللي معاه المفتاح روح اتصاحب عليه وتحايل عليه وقرب منه وخليك مع صاحب المفتاح لكن تقعد تتحدى الناس وتتحدى الظروف وتعمل حاجات غلط وت... ليه ليه الكلام ده خليك مع صاحب المفتاح إذا كان ربنا يسوع له المجد يفتح ولا أحد يغلق ده معناه محدش فينا ييأس من أي مشكلة مهما كانت المشكلة معقدة أو أو مغلقة في مفتاح والمفتاح في إيد ربنا يسوع الذي يفتح ولا يستطيع أحد أن يغلق وفي أبواب تبقى زي أبواب جهنم مشاكل مش راضية تقف طب مين يقدر يقفل ده كله ربنا برضه ربنا يوم ما يقفل على المشاكل ما حدش يقدر يفتحها تاني واحد يقول ده أنا خطاياي لو الناس عرفتها هتقرف مني ما حدش هيبص فيا ما حدش هيرضى يتعامل معايا نقول له ربنا أغلق على الخطايا دي كلها ولا أحد يفتح ما تخافش بدل تبت يبقى ربنا قفل على الماضي ده في خزنة ولا حد في الدنيا يقدر يدخل لأنه يغلق ولا أحد يفتح خلي إيمانك بصاحب المفتاح ده مفتاح داود السري ده صليب المسيح اللي بيفتح وبيقفل يفتح علينا بركات السماء ويغلق أمامنا أبواب جهنم لما يقول أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة ليه؟ لأنه ربنا قفل أبواب الجحيم في وش الكنيسة الكنيسة اللي محمية في الصليب أبواب الجحيم ما تقدرش عليه ما تقدرش تبلعها أنا عارف أعمالك كعادة ربنا يسوع المسيح في كل جلسة خلوة في كل قعدة هادية هيقول إيه أنا عارف أعمالك يا الكلمة دي تاني هتوبخك وتفوقك يا الكلمة دي هتفرحك إن كانت أعمالك حلوة قدام ربنا ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي هي من هنا جت سيرة الباب قال له أصل أنا فاتح لك باب فاتح لك باب محدش يقدر يقفله أنا لسه بقول لك أنا معايا المفتاح جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه هنا مقصود بالباب باب الكرازة باب الخدمة تلاقي كده ربنا يفتح باب للكلام عن ربنا وفي وقت تاني تيجي تتكلم عن ربنا تلاقي الأبواب مغلقة الناس ما بتسمعش مفيش فرصة أبدا وتبقى قاعد مع شخص مش متوقع أبدا إنك هتكلمه عن ربنا وتلاقي الباب اتفتح والموضوع جاب سيرة ربنا والشخص يمكن هو اللي مستني يتكلمه عن ربنا وجعل أمامك بابا مفتوحا وتبقى أنت يمكن مالكش في الكلام عن ربنا عاوز تغير الموضوع تلاقي اللي قدامك بيقول لك بس تعالى نتكلم تاني أنا مش فاهم أنا عاوز أعرف وكأنه جعل أمامك باب مفتوح لا يستطيع أحد أن يغلقه ربنا بيفتح أبواب إحنا ساعات بنبقى مش واخدين بالنا إن في أبواب مفتوحة ده الواحد لو راجع يومه وعلاقاته مع الناس هنلاقي أبواب مفتوحة للكلام عن ربنا كتيرة قوي وإحنا اللي بنفوتها وإحنا بنطنش ده في ناس كتيرة قوي مستنية حد يكلمها عن ربنا ده كل شخص محتاج يسمع كلمة عن ربنا محتاج تشجيع محتاج تعزية محتاج آية محتاج توجيه محتاج تنبيه أبواب مفتوحة ربنا بيقول قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه يلا تقدم يلا ادخل من الباب ده يلا قدم ربنا لأن لك قوة يسيرة وكأن عاوز يقول له أنا كنت عارف أنك مش هتعرف تفتح باب بنفسك لما يكون واحد عجوز حتى مش قادر يفتح الباب يقوم ربنا يفتح له الباب يقول له بس فاضل تمد رجلك وتدخل لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي أنت أصلك فيك قوة قليلة يسيرة دي يعني قليلة وقد حفظت كلمتي يعني أنا مقدر لك أنك محافظ عليا ومحافظ على كلامي وفاكر وصيتي حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي يا يا رب انت مش بتقول له انت بتشهد عني ده انت بتقول له ما انكرتنيش هو عشان ما انكركش بقت حاجة اه بقت حاجة قدام ربنا لان في في الزمن ده ناس كانت انكرته فقال له انا شايف انك ما انكرتنيش وحفظت كلمتي فانا فاتح لك باب اهو يلا ادخل يلا قول يلا اتكلم يلا اشهد عن ربنا يلا قدم كرازة انت ليك قوة يسيرة وانا عارف ان قوتك على قدك فانا فتحت لك باب اهو انت مش هتعرف تدخل في الناس وتفتح الباب بالعافية وتزق انا فتحت لك باب ساعات واحد كده يقول نفسي اكلم مراتي عن ربنا ملهاش في ربنا واحدة تقول نفسي اكلم جوزي عن ربنا نفسي اكلم اخويا عن ربنا بس مفيش باب مفيش سكة ما بيدينيش ودنه ابدا فربنا يقول لك لا انا عارف ان قوتك يسيرة على قدك لكن طول ما انت محافظ على كلامي ولا تنكر اسمي انا هفتح لك باب هفتح لك باب يلا استغله وخليك واعي ومصحصح هيجي وقت الشخص مجرب الشخص في ضيقة الشخص مهزوم الشخص وحيد هيبقى عنده استعداد يسمع فتحت لك باب انت ليك قوة يسيرة على قدك بس تنفع تشتغل بيها يا رب ولم تنكر اسمي ها أنا ذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون ها أنا ذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك واضح ان الراجل ده كان بيعاني من اليهود من اضطهاد اليهود وده يفكرنا بملاك جه قبل كده لو تفتكروا هتلاقوه الملاك اللي قال له بتاع سمرنا مش كده قال له تجديف القائلين أنهم يهود وليس يهودا بل هم مجمع الشيطان تاني ملاك على طول في الوقت ده كانوا أكتر ناس يضطهدوا المسيحيين اليهود ولغاية النهاردة اليهود يكرهوا المسيحيين جدا والكتاب هنا كتاب الرؤية بالذات بيأكد ان دول يهود كذابين دول مش يهود لان كلمة يهود معناها بتوع يهوه بتوع ربنا الكلمة دي لم تعد تنطبق عليهم دول مش بتوع ربنا دول قتلوا ربنا دول صلبوا ربنا يسوع دول رفضوا المسيح فرفضهم المسيح فهنا بيقول له مجمع شيطان بيقولوا انهم يهود وهم مش يهود دول كذابين دول مجمع شيطان يعني الناس اللي بتفتكرنا غير وطنيين ومتعاطفين مع اليهود لما يقروا الكلام ده يعرفوا نظرنا في اليهود الحاليين اليهود الحاليين رأينا احنا كمسيحيين فيهم ان دول مجمع شيطان فاحنا يعني وطنيين قوي في الحتة دي يعني يمكن ما حدش يقدر يقول الكلمة دي لكن سفر الرؤيا قال كده قال اليهود اللي رافضين ربنا يسوع المسيح دول كذابين دول مش يهود دول مجمع شيطان اللي بيحركهم الشيطان لأن هم دول اللي موتوا المسيح من 2000 سنة فبيقول له أنا عارف إن أنت قدامك حرب عنيفة لكن أنا بطمنك إن الجماعة الكذابين دول اللي بيقولوا عن نفسهم إن هم يهود وأنا بقول لك دول مجمع شيطان أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك هم اليهود بيقولوا ربنا ده بتاعنا مش بتاع المسيحية ولا بتاع حد خالص بتاعهم هم بس فهنا ربنا بيقول له ايه رأيك انا هفرجهم وهعرفهم ان انت حبيبي انا بحبك انت يا بتاع ملاك فيلادلفيا انت على قد قوتك الصغيرة دي انا برضو مبسوط بيك لانك لم تنكر اسمي لانك حافظت على كلامي لأنك قبلت الإيمان المسيح ومحافظ عليه طول ما أنت محافظ عليه ولم تنكر اسمي أنا هجيبهم لغاية ما يركعوا تحت رجليك ويعرفوا أن أنا بحبك ويعرفوا أن أنا اخترتك ويعرفوا أنك أنت اللي تبعي مش هم اللي تبعي وهيجي زمن كده كل اليهود يرجعون إلى المسيح ويعرفوا المسيح الحقيقي بتاعنا اللي هم رافضينه النهاردة هيجي اليوم ده لكن لغاية ما يجي أيوة احنا تعبانين معاهم ويضطهدوا كل المسيحيين اللي في العالم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك ساعات الواحد من كتر الاضطهاد أو المشاكل يشك يا رب أنت بتحبني ولا نسيتني قال له الشياطين اللي بيوسوسوا ودانك دول وبيقولوا لك ربنا نسيك ربنا مش بيحبك والدنيا عمالة تكسر في عظمك أنا هخليهم يركعوا تحت رجليك ويعرفوا قد إيه أنا بحبك هتشوف الشياطين اللي بيغلبوك دول وهم مغلوبين قدامك ويشهدوا ويقولوا صحيح ربنا بيحبك قوي ده لو ربنا ما كانش بيحبك كنا احنا كلناك أكل كنا كسرناك كنا غرقناك في ميت, ميت مصيبة كنا ضيعناك من بدري ده انت محفوظ بنعمة اللي بيحبك ده انت مرفوع واقف على رجليك بسبب حب ربنا ليك الشياطين ممكن يشهدوا كم يحبنا الله لأن لولا محبة ربنا كنا كلنا ضعنا كانت الشياطين زلتنا وضيعتنا وبعدتنا عن ربنا فقال له سيسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك كلمة جميلة أوي لما ربنا يقول لواحد ايه رأيك كل الدنيا هتعرف قد ايه انا بحبك هخلي الغرب يشهدوا ويقولوا يا سلام ده انت بتحبه قوي ده انت محافظ عليه قوي ده انت باصص له كده باهتمام شديد قوي ده كل قوته قوة يسيرة يعني الملاك ده بعض المفسرين بيعتبروه ملاك يعني كنيسة الكسل او التراخي ليه حكاية قوة يسيرة دي يعني ايه مفهوش حيل راجل كده على قده قوي في جهاده حركته بطيئة وصلواته على قدها وقراياته على قدها قوة يسيرة لكن قصاد القوة اليسيرة دي كونه ما أنكرش المسيح وكونه بيحافظ على كلمة ربنا وكونه بيقاوم تعليم اليهود اللي بيكرهوا المسيح يقول له طب ده أنا هفتح لك باب وهديك نعمة في عينين الناس والناس اللي انت شايفهم أقوى منك دول والشياطين اللي بيشككوك دول هيرجدوا تحت رجليك وتعرف ساعتها كم أحببتك وهم كمان يعرفون أني أنا أحببتك لأنك حفظت كلمة صبري أنت محافظ على كلمة صبري ليه بيسميها كلمة صبري هو قال من شوية أنت حفظت كلمتي سماها المرة دي حفظت كلمة صبري هي نفسها محافظ على كلامي بصبر أصل الواحد لما يمسك في كلام ربنا والدنيا ماشية ما تبقاش متعبة لكن لما يحافظ على كلمة ربنا والدنيا كلها ضده محتاجة صبر محتاجة جهاد محتاجة تعب يعني لما تكون أمين في وسط جو كله أمين طب إيه الفضيلة اللي عندك ما هو أنت ده أنت لو سرقت كلهم يبصوا عليك لكن لما تكون أمين وسط جيل كلهم كذابين وحرامية وغشاشين يقول لك حفظت كلمة صبري لأنك حفظت على كلامي بصبر بجهاد تعبت لأن اللي حواليك مش بيشجعوك دول بيقاوموك دول عاوزينك تبقى نسخة منهم لكنك حفظت كلمة صبري كل اللي حواليك ماشيين منحرفين وانت بتقول لا حفظت كلمة صبري ربنا يفرح بالواحد لما يلاقيه محافظ على كلامه بصبر في حتة تاني ربنا يسوع يقول بصبركم تقتنون أنفسكم اللي عاوز يشتري نفسه للأبدية يصبر يتعب يستحمل يمسك في كلمة ربنا ويتعب شوية مش يمسك في كلمة ربنا لما يبقى كل اللي حواليه متدينين بيشجعوه طب ما دي سهلة لا ده يمسك في كلمة ربنا لما يبقى كل اللي حواليه وحشين بيقولوا له انت انت ماشي غلط انت اللي متخلف انت اللي دقة قديمة انت اللي واخدها جد زيادة وهو يحفظ كلمة صبره النهاردة بنت لما بتلبس كويس بتقعد تتعب تدور في الفاترينات على فستان محتشم ولا لبس كويس والبنات اللي حواليها في الثانوي يبصوا لها ويتريقوا عليه ها هتحافظ على كلمة صبرها مع ربنا ولا هتقلد وتلبس زي كل البنات ده عهد بينها وبين ربنا حفظت كلمة صبري وأنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله الكلمة دي مهمة أوي تيجي أيام صعبة على العالم كله في تجربة وتجارب بتيجي على العالم كله في أيام صعبة بتيجي على البلاد كلها في ظروف صعبة بتيجي على الناس كلها زي ظروف مثلا الاقتصادية اللي العالم فيها دلوقتي كل ما التجارب العتيدة أن تأتي يا ترى مين هيثبت فيها مين يبقى محفوظ وقتها مين ربنا يحافظ عليه أكتر من غيره اللي حافظ على كلمة صبره اللي ماسك في ربنا بجد ومتمسك بأمانته مع ربنا وقت التجارب لما تشد ربنا يحافظ عليه ربنا يسنده ربنا يشجعه ويعزيه ويلاقي ناس كتيرة بتقع حواليه وهو عشان بينه وبين ربنا عمار قديم هو كمان يحافظ عليه ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض معنى كده أن احنا لما بنصلي وبنقرا الإنجيل وبنحفظ كلامه وبنمسك في الوصية وبنجاهد النهاردة بن... بنتشحن وبنتقوى وبتزداد مناعتنا عشان الأيام اللي جاية بكرة في أيام بكرة جاية صعبة الأيام الصعبة اللي جاية بكرة تعال نحوش لها النهاردة فاكرين الحلم اللي حلمه يوسف فرعون ملك مصر ويوسف الصديق العفيف فسره كان سبع بقرات سمان وسبع بقرات هزيلة والبقرات السمان كلوها البقرات الهزيلة فيوسف قال له التفسير هتيجي سبع سنين خير وبعدين سبع سنين قحط وسبع سنين القحط هياكلوا سبع سنين الخير قال له الحل قال له تحوش سبع سنين الخير حوش على قد ما تقدر خزن على قد ما تقدر عشان جاية أيام صعبة مش هتعرف تخزن يا دوب تطلع من اللي متخزن هو ده اللي بيحصل معانا النهاردة عندنا دروس كتاب وعندنا قداسات كل يوم وعندنا صلوات وعندنا اجتماعات وعندنا نهضة وعندنا غنى ما نحوش ما يمكن تيجي أيام صعبة على الكنيسة ما نقدرش هتطلع من الذخيرة اللي انت سمعتها واللي انت حفظتها هتطلع من السهرات الروحية اللي انت صليتها هتطلع من الآيات اللي انت شبعت بيها وفرحت بيها لو ما عندكش ده كله هتثبت ازاي في الأيام الصعبة افرض واحد سافر وراح بلد بعيدة كنيسة بعيدة قوي أو الكنيسة لسه مبتدئة خالص ساعتها هيحس بالحكاية دي إن الأيام صعبة والتجربة جديدة لكن لو هو محافظ على كلمة ربنا وبيغتني بيها ومشغول عليها ربنا يحافظ عليه في ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على الأرض لتجرب الساكنين على الأرض تعالوا نخزن احنا نعتبر في أيام خير روحي لأن النهاردة عندنا غنى روحي كنايسنا مفتوحة وكلمة ربنا موجودة وعندنا كتب تفسير ومحدش بيمنع ان الواحد يغرف من ربنا زي ما هو عاوز طب في الوقت ده لو ما حوشناش لنفسنا لو جت ايام صعبة افرض بعد سنين مرضت وما بقتش قادر تيجي الكنيسة هتشبع بايه مش بشوية الذخيرة والخزين اللي انت خزنتهم هتيجي ايام تجارب هتتشكك وهتضعف طب ايه اللي هيسندك في شكوكك وضعفاتك الا انك حفظت كلمة صبري وانك جهدت وليك ايام حلوة مع ربنا الايام دي هتسندك في ايام القحط ها انا اتي سريعا بدل الراجل ده مجرب ومضطهد وبيتحارب من اليهود واليهود بيذلوه وقوته يسيرة على قده يقول له طب انا بطمنك انا جاي بسرعة مش هتأخر عنك ها انا اتي سريعا ودي في أول الرؤية وفي آخر الرؤية وفي نص الرؤية هتسمعوها كتير ليه؟ لأن الرؤية كلها بتتكلم عن الحتة دي أنا جاي المسيح الآتي يأتي في مجده فبيقول أنا آتي سريعا فاستحمل طول بالك هانت إذا كنت بتجاهد وتعبت وماله الراحة قربت بس الراحة الأبدية مش الراحة الأرضية إذا كنت متعبت من حربك مع أفكارك ولا شهواتك امسك بس وجاهد هانت كام سنة وتروح السماء إذا كنت حاسس إنك مظلوم في الدنيا دي والتجارب ورا بعض طب وماله خليك أمين للموت استحمل لغاية ما تروح السماء وتكلل ها أنا آتي سريعا تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك امسك في اللي عندك انت عندك حاجات حلوة عندك كلمة ربنا ما تهملهاش وعندك مذبح مفتوح جسد ودم ربنا تمسك بما عندك وعندك إيمان مستقيم سلمه لنا القديسين بدمهم عبر مئات السنين امسك في اللي عندك ما تفرطش في الذخيرة والجواهر اللي عندك لحسن حد يسرق إكليلك كلمة جميلة قوي ياخد إكليلك يعني إيه يعني أنت ليك إكليل بيتحضر في السماء خلاص يعني كأن الملائكة قاعدين دلوقتي ماسكين إكليل لكل واحد وعمالين يكتبوا اسمه عليه ويدهنوه ذهب يعني أنا بتصور كده إنه بيحضروا لنا الأكاليل عشان نوصل ونتزف زفة حلوة قوي إيه رأيك بقى إنه تيجي على الآخر وواحد ياخد تاني إكليله يسرق إكليله ليه بعد الشر يسرق إكليله لو هو لم يتمسك بما عنده زي يهوذا يهوذا يمكن في أول حياته كان ماشي حلو وخدم مع المسيح ويمكن عمل معجزات بإيديه وكان بيسمع وعظات وساب كل حاجة ومشي ورا المسيح زي بطرس وبقية التلاميذ وجه في آخر أسبوع باع كل حاجة حلوة وترك ما عنده وترك إكليله لواحد تاني يا بختك يا متياس الرسول ما كنتش هتبقى من الاتناشر خدت إكليل يهوذا بس مش بسببك انت بسبب خيبة يهوذا شاول الملك كان له اكليل يبقى ملك حلو عند ربنا وبعدين بسبب عنده كبريائه ضيع اكليله بقى الاكليل نصيب مين داوود الملك تمسك بما عندك لئلا ياخد واحد اكليلك يحكوا مرة في قصة من قصص الاستشهاد عن منظر عجيب انه واحد شاف منظر اربعين واحد بيستشهدوا فكشاف الأكاليل نازلة من السماء وهم بيعذبوهم عشان قربوا يموتوا فأربعين إكليل نازلين من السماء كده بيقربوا عشان أول ما الروح تخرج تلبس الإكليل فاشتاق الشخص ده جدا ولقى إكليل معلق نازل ببطء كده مش راضي يحصل إخواته أتاري في واحد من اللي داخلين بيتعذبه متردد عاوز ينكر المسيح والشخص بيتفرج على المنظر من ورا عمود مستخبي كده وشاف الإكليل معلق وبعدين لقى الإكليل ابتدى يطلع بدل ما ينزل ابتدى يطلع يرجع تاني السماء ليه أتالي الراجل خرج من الحتة اللي بيتعذب فيها وقال أنا رفضت المسيح أنا أنكرت المسيح قام طلع من ورا العمود باندفاع قال لهم أنا مسيحي خدوني أنا أنا عاوز الإكليل ولقى الإكليل نزل له تاني وخد هو الإكليل اللي ضيعه الشخص في آخر لحظات من حياته تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك جاهد لآخر لحظة من حياتك عشان الإكليل ما يروحش منك محدش هيضيعه إلا أنت لو ضيعته ومحدش هيحافظ عليه إلا أنت لو حافظت عليه تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك طبعا أكتر واحد بيسرق الأكاليل مين الشيطان بقى ده اللي بيكره إن الواحد يلبس فينا أي إكليل بيضيع أكاليل ناس كتير قوي لكن هنا تمسك بما عندك يبقى الشخص ده حتى لو كانت قوته يسيرة يعني تعالوا نعتبره أنه قد يكون إشارة إلى الكسل أو التراخي يبقى ربنا بيوصي الكسلان فينا ايه يقول له الاول افتكر ان انا بحبك يمكن لما تعرف اني انا احببتك قلبك يتحرك وتتنشط شوي ساعات الواحد يبقى كسلان يصلي كسلان يروح الكنيسة طب بص للصليب كده خلي صورة الصليب في الأوضة عندك تفضل نايم والمسيح طلع بمسمر واتبهدل وانت مكسل تروح الكنيسة تصلي هو شال كل الهم والعذاب والبهدلة دي كلها اعرف كم أحبك عشان تقاوم كسلك عشان تقوم بنشاط وتقول لا ده أنا هصلي ده أنا هصوم ده أحبني حتى المنتهى ده أحبني حتى الصليب كم أحببتك لو عرفت الحكاية دي هتقاوم الكسل حاجة تاني تخلي الواحد يقاوم الكسل تذكار التجربة العتيدة أن تأتي انت مش خايف انك تبقى كسلان النهاردة بكرة تيجي ايام صعبة اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة كلنا بنخاف احنا من السيرة دي خلاص خلينا ناخدها جد بلاش كسل لحسن النوم الزيادة والكسل الزيادة يجيب لنا ايام صعبة وتجارب صعبة خلينا نصبر في التجارب ونجاهد ونسهر عشان ما تجيش التجارب الصعبة والأيام الصعبة ولو جت نبقى واقفين على حلم حلو ونثبت حاجة كمان تساعدنا على مقاومة الكسل ايه هذا يقول القدوس اللي بيكلمك ده القدوس انت فين من القدوس انت كسلان راضي عن نفسك انك انت كويس كويس ازاي ده اللي بيكلمك ده القدوس اللي الملايكة واقفة مرعوبة قصاده لان ما فيهمش حد بيرضيه بسبب انه قدوس يعني محتاج تبقى قديس عشان تقف قصاده فقاوم كسلك لانك متاخر قوي لانه اللي بيكلمك القدوس كمان الذي له مفتاح داود لو قلت ان في مشاكل كتيره وحاجات كتيره ايه رايك اي حاجه مقفوله هيفتحها لك اي حاجه معصلجه معاك هو هيفتحها عندك مشكلة مش عارف تفهم القداس وماله يفتح لك الباب عندك مشكلة مش عارف تفهم الإنجيل يفتح لك الباب عندك مشكلة ما بتعرفش تخدم وتتكلم يديك نعمة ويفتح لك الباب ده هو معاه المفتاح بس انت قوم بقى اتحرك هو معاه المفتاح وإن كان عليك ضغوط من حاجات كتيرة يقفلها بس انت اتحرك لأنه يعلم أن لك قوة يسيرة هو عارف كويس ان انت قوتك ضعيفة فهو واقف جنبك وبيشجعك بيقول لك انا القدوس انا الحق انا اللي معايا المفتاح انا اللي فتحت قدامك باب مفتوح وانا اللي بقول لك تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك كانه مع التراخي او اصحاب القوة اليسيرة تلاقوا التشجيع وتلاقي التوبيخ وتلاقي الانذار كل دي طرق تخلي الواحد الكسلان فينا يصحصح لو الواحد كسلان مرة ربنا يقول له أنت لو تعرف قد إيه بحبك ما تقعدش كسلان كده ومرة يقول له أنت هتفضل كسلان مش خايف من بكرة ومرة يقول له بقى برضه تقف قصادي بالمنظر ده وأنا القدوس ومرة يقول له أنت إيه اللي مخليك كسلان أي باب مقفول أنا هفتحه لك بس قوم اتحرك أي مشكلة عويصة أنا معايا المفتاح ما تتحججش قوم اشتغل ملاك فيلادلفيا يجعلنا بلا عذر إن كان لنا قوة يسيرة لو الواحد قال الواحد روحياته على قده قوي وحياته الروحية صغيرة قوي برضه ربنا بيقول وماله بس اتحرك هيفتح لك باب تنمو روحيا وهيفتح لك باب تخدم وتتكلم عن ربنا وهيفتح لك أبواب كتيرة بس اعرف كم أحبك وإن كنت خايف من مشاكل ولا شياطين ولا ناس متعبة يحطهم تحت رجليك هو معاك ما تتشدش ما تخافش وإن كنت كسلان قوي هيقول لك حاسب من أيام التجربة العتيدة أن تأتي وتمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك كلمة إكليلك تغريه معناها أنت لسه إكليلك عندي ولسه جزائك عندي والمكافأة محجزها لك بس ما تخليش حد تاني يتشطر وياخدها لأن أولين يكونون أخيرين وأخيرين يكونون أولين حاسب أنت عارف ربنا من بدري بس إيه رأيك في واحد ابن امبارح يجي ياخد إكليلك بمعنى اللص اليمين ياخد إكليل يسبق بيه الآباء الرسل وهو داخل السماء لأنه خد حاجة حلوة أوي أول واحد يدخل الفردوس في ديل المسيح له المجد طب وبعدين يا ريتك أنت يهوذا اللي اتعلقت جنب المسيح يا ريتك اتبهدلت البهدلة دي ومت بدل ما تموت قبلها بساعات وانت شانق روحك شانق نفسك يا ريتك انت اللي مت مكان اللي مين يمكن ساعتها ما كانش راح اكليلك لكن اهو اللص اليمين في اخر عمره خد اكليلك وخد اكليل كبير قوي وغالي قوي اليوم تكون معي في الفردوس من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي لما الواحد فينا يكون عنده قوة يسيرة كده حاسس ان هو قوته صغيرة قوي يحس انه ملوش لازمة دايما احساس التراخي يدي احساس قلة القيمة يعني واحد تقول له تعالى اخدم يقول لك اخدم وانا بنفع في حاجة انا ما بنفعش في حاجة ايه رأيك يا صاحب القوة اليسيرة اذا عملت المطلوب ودخلت من الباب المفتوح واشتغلت مع ربنا يجعلك عمود في هيكل إلهه يعني انت شا... انت مستصغر نفسك انت مستقل بقدراتك انت شايف نفسك مالكش لازمة لكن ايه رأيك لو تمسكت بما عندك وجاهدت وعملت اللي قالك عليه يجعلك عمود الكلمة دي اتقالت في غلطية على قيادات الآباء الرسل اتقالت على بطرس ويعقوب ويوحنا وقال عليهم بولس دول اللي بيلقبوا كأعمدة يعني وسط الكنيسة في الزمن ده كان في ناس بيسموهم أعمدة الكنيسة يعني إن كان المسيح حجر الزاوية أساس البناء كله ربنا يسوع لكن في أعمدة أعمدة يعني إيه يعني الكنيسة واقفة مبنية عليها وده هنا اللقب ده خده ثلاثة من الآباء الرسل الكبار بطرس ويعقوب ويوحنا ساعتها فقال له ايه رأيك انت يا صاحب القوة اليسيرة هجعلك عمود في هيكل الهي بس اشتغل وطبعا دي دقوها ناس كتير قوي واحد تبقى حياته موسى الاسود ده ايه ده قوته ده ده انسان خاطي وبطال لكن النهاردة عمود في هيكل الرهبنة عمود في تاريخ الرهبنة بأقواله وتعاليمه وتلاميذه وسيرته ايه اللي حولك يا صاحب القوة اليسيرة وانت روحياتك تكاد تكون منعدمة ما فيكش حاجة عدلة يا موسى الاسود حرامي بتبقى بعد سنين عمود في الهيكل عمود في التاريخ ايوة نعمة ربنا بدل جاهد واشتغل ما تستقلش بنفسك ما تقولش انا مش مش من النوع اللي انفع اخدم لا مين قال كده ربنا فتح قصادك باب تخدم ونص ما تقولش انا قوتي يسيره ملياش لازمه ما هو كانوا اللي ملهمش لازمه ربنا عمل بيهم عجايب هو بطرس ده كان له لازمه وهو صياد متى ده اللاوي البخيل العشار كان له قيمة في خلاص النفوس توما الشكاك اللي شخصيته متعبة بشكه ده كان ممكن ينفع في الكنيسة ازاي ده لكن دول صاروا أعمدة اوعى تفقد املك في نفسك وتقول انا ملياش لازمه موسى العجوز 80 سنة اللي قال أنا خيبان وما نفعتش حاولت أخدم اللي ربنا ما- فشلت من أول حياتي العجوز المكركب ده بعد سن الثمانين يقول له أنا هجعلك عمود في التاريخ هتبقى أعظم الأنبياء يا موسى يقول له أنا رب أنا اللي بتهته أنا اللي ماسك عصاية عشان بجر رجليا جر بعد السن ده يقول له أجعلك عمود أنت ليك قوة يسيرة صح قوتك محدودة لكن أنا فتحت قصادك باب باب مفتوح محدش يقدر يقفله هجعلك قوة عظيمة بس خليك معايا من يغلب فأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج الشخص الروحاني لما يدخل الهيكل يحب يصلي ويبقى مش عاوز يسيب بيت ربنا مش عاوز يطلع بره لكن مضطر يطلع كل مرة يدخل يصلي يقول له جيد يا رب أن نكون ها هنا ما تخلينا هنا على طول ما تطلعنا من الكنيسة على السماء على طول وبلاش ننزل الدنيا الدنيا فيها هوسة وفيها غلب وفيها خطية احنا بنحب القعدة معاك يقول له لا انزل كمل شغل انزل كمل خدمة لكن لو غلبت أوعدك تدخل الهيكل ومش هقول لك اطلع تاني يعني اخدك عندي في هيكل السماء وتبقى عمود في هيكل السماء وخلاص ما تنزلش الارض دي تاني ما تطلعش تاني في الدوشة اللي في الدنيا دي شهوة قلب القديسين ان يدخلوا ولا يعودوا يخرجوا مرة اخرى الشخص اللي يحب ربنا قوي يدخل القداس يقول له يا رب القداس ما يخلص يا رب الكنيسة دي تبقى سامة دلوقتي يا ريتك تيجي دلوقتي وتنهي الدنيا دي كلها وابقى عندك يا ريت مت... وانا قدامك تخرج روحي من جسدي وما ارجعش الدنيا تاني لان ما فيهاش حاجه حلوه كل الحلاوه قدامك وعندك لا يعود يخرج الى خارج فيوعده يقول له تبقى عمود في هيكل الهي ولا تعود تخرج كأن القديس يبص للعمود اللي في الكنيسة ويحسده يقول له يا بختك أنا بروح أنام في بيتنا بس أنت عمود قدام ربنا طول ال- طول الليل والنهار نفسي أكون عمود في هيكل إلهي كي لا أعود أخرج إلى خارج زي ما قال داود المحبوب كلمة جميلة قال اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله من أن أسكن في مظل الخطاة أنا بس يحطوني على العتبة كده و- وكده أبقى مبسوط أكتر مئة مرة من أن أنا أعيش في الدنيا بقصورها وم- ومشتهياتها فهنا ربنا بيوعد اللي عنده قوة يسيرة يقول له هعملك عمود في الهيكل مش خليك تطلع بره كمان لا تعود تخرج إلى خارج يعني مش هتضيع مش هطردك أبدا من قصادي ما تخافش مش هقول لك اطلع بره زي ما هقول لبتوع اليسار اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكم اطرحوه في الظلمة الخارجية قال له لا تمسك بما عندك وأوعدك مش هقول لك أبدا أخرج بره هقول لك تعال عندي حبيبي مش هتخرج أبدا لأني أنا أحببتك فلا تعود تخرج إلى خارج مش هسيبك تضيع أبدا حتى وانت عندك قوة يسيرة بس تمسك بما عندك امسك في الصح ما تضيعوش لئلا يأخذ أحد إجليلك ومن يغلب سأعطيه فأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج وأكتب عليه اسم إلهي دي جت قبل كده لما قلنا إن ربنا بيكتب اسمه على جباهنا ودي هتيجي في سفر الرؤيا قدام لما الملائكة هيجوا ينزلوا بالعقوبات على الأرض هي ربنا هيحشهم هيقول لهم استنوا ما تنزلوش بغضبكم على الأرض استنوا لما نختم عبيدي اختم ولادي الاول باسمي على راسهم قبل ما تيجي الايام الصعبه عشان دول يبقوا محصنين عندهم مناعه احنا يوم الميرون يوم المعموديه ختمنا بالختم الالهي اتكتب علينا باسم الاب هنا والابن والروح القدس فاصبح علينا اسم الهنا يعني بقينا بتوع ربنا بقينا مخصصين لله بقينا مرشحين لدخول الملكوت خلاص اللي عنده قوة يسيرة وحياته فيها تراخي برضه ما يقلقش في باب مفتوح ومكتوب عليه اسم إلهي طب مين اللي بيتكلم ده اللي بيتكلم ربنا يسوع المسيح يقول على اسم الآب اسم إلهي ما يقول اسم أبي ده بيقول من يغلب سأجعله عمودا في هيكل إلهي وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي وبعد شوية يقول من عند إلهي إيه الحكاية يا رب أنت هتلخبطنا ليه مش أنت ربنا مش أنت الله كيف وأنت الله تقول لله أنه إلهك فاهمين سؤالي إزاي يا رب يسوع بتقول على الآب إلهك إحنا نقول إلهنا لأننا عبيد لكن وأنت الله تقول عن الآب السماوي إله فكرنا بالمزمور 110 اللي أوله إيه قال الرب لربي اللهم ربين ولا إيه لا هو إله حق من إله حق ولما المسيح جه وبقى واحد مننا بقى بيتكلم بالفن فلما نخاطب الآب السماوي نقول له أبانا يقول معانا أبانا ولما نخاطبه نقول له إلهنا يقول معانا إلهنا أظن اديتكم مثل قبل كده يشرح الحتة دي دي بانت لما المسيح قام قال لمريم المجدلية روحي لإخواتي قول لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم طب أبي وأبيكم دي سهلة لأن الآب السماوي هو الابن والآب وأبيكم دي لأننا حسبنا أولاده بقينا كلنا بالتبني أولاد الله لكن إلهي مثل لما يكون واحد فيكم مدرس وابنه بالجسد بقى تلميذ عنده في الفصل التلميذ يقف في الفصل يقول له ايه ما يصحش يقول له يا بابا لازم يقول له زي كل الفصل يا أستاذ لكن أبوه عارف كويس إنه لا ده ابنه لكن كمان الأستاذ يقول لكل التلاميذ يا ولادي بس الوحيد اللي يبص حواليه كده ويضحك ابنه لأن دي كلمته هو ده لقبه هو كلهم واخدينه شرفيا لكن هو حقه هي نفس العلاقة المسيح هو الابن الوحيد للآب وكلنا خدناها بالتبني لكن المسيح يخاطب الآب إلهي لأنه بقى واحد مننا بقى في الفصل معانا فيكلم الآب ويقول له أنت إلهي بلساننا لأنه انتمى إلينا لأنه صار بيننا بكرا بين إخوة كثيرين واضحة لأن المسيح إله حق من إله حق وهو أيضا ابن البشر فيقول إلهي وأبي في نفس الوقت لا يعود يخرج إلى خارج وأكتب عليه اسم إلهي مش بس اسم إلهي ده شوفوا البطاقة بتاعت السماء فيها إيه مكتوب عليها أولا اسم إلهي يبقى البطاقة بتاعتك مكتوب عليها أنك تبع الآب السماوي واسم مدينة إلهي العنوان إيه مدينة الله أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي طيب واسمك أنت أنت منسوب لمين اسم الجديد خدت اسم جديد زي ما المسيح خد اسم جديد بمعنى إيه المسيح له المجد كان على الأرض مجرد اسمه يسوع وكان يتقال عليه المسيح لكن النهارده بقينا نقول له ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وقد آمنا بلاهوته وربوبيته وعظمته وملكه ده, ده أحلى اسم بنقوله ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح احنا كمان يبقى لنا أسماء جديدة زي ما ذكر في ملاك قبل كده منسوبة لله يبقى ملك على ملوك احنا كمان التعبانين الغلبانين نبقى ملوك وهو الملك بتاعنا فيبقى الواحد كله جديد في جديد في السماء اسم ربنا على جبهته واسم المدينة مكتوب عليه واسم المسيح الجديد بعظمته مكتوب عليه وبقى تابع لله مية في المية كل ده لمين للي كان عنده قوة يسيرة لكنه حفظ كلمة الصبر وتمسك بما عنده لئلا يأخذ أحد إكليله من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنايس حاسب لحسن تكون بتسمع بس كلنا ممكن نعتبر أصحاب قوة يسيرة مين فينا يقدر يقول أنا لا أنا مش تبع الكنيسة دي أنا قوتي كبيرة لا احنا كلنا قوة يسيرة كل واحد فينا يقول أنا تبع الكنيسة دي أنا عندي قوة يسيرة طب ما تنساش بقى أنه فتح قصادك باب فتح لك باب للتوبة لا يستطيع أحد أن يغلقه بيحرك قلبك وبيشدك عشان تيجي ما تعندش هو دق الباب وفتحهولك ادخل فتح لك باب للخدمة ما تقولش لا عندك فرص تتكلم عن ربنا ما تهربش خسارة فتح لك باب انك تقتني الفضائل وانك تشبع بربنا وانك تدرس الانجيل ابواب فتحها ولا يستطيع احد ان يغلقها ما تقفلهاش انت ما تعطلش النعمة انت الشياطين هيعرفوا هيشهدوا اني انا احببتك ما تشكش في دي ربنا بيحبك تمام ان كان ليه قوة يسيرة لكن ربنا معاك هيديك قوة كبيرة قوي ما تبصش لقدراتك المحدودة بص لربنا غير المحدود انه بيشتغل معاك ولحسابك تمسك بما عندك ليك اكليل بيتحضر ما تسيبش حد يسرقه منك ولو غلبت تبقى عمود في هيكل الله ولا تعود تخرج إلى خارج مش هتنطرد مع اللي هينطرده أبدا واسم الله الآب والله الابن والله الروح القدس مكتوب على جبهتك واسم مدينة الإله مختوم عليك وكده مش ممكن تخرج أبدا من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس والمجد لله دائما نحفظ آية مع بعض تمسك مش كده تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك نقولها مع بعض تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك كمان مرة تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد آخر مرة تمسك بما عندك